تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين ببور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا
الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب طريق الهجرتين يقول أن العبد إذا صلى صلاة الصبح ينبغي أن يبدأ يومه بالمشارطة إيه المشارطة دي أي أن يشترط على نفسه أشياء يعملها في يومه وليلته يبدأ بهدف أنا عايز أعمل إيه لآخرتي خلال هذا اليوم وينبغي أن يتحلى الإنسان بالمبادرة في أمور الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة بالراحة في كل شيء كل حاجة خطط لها كويس وتمهل في اتخاذ القرارات التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة انما مثلا دلوقتي انت عايز تمسك مصحف وتقرا لك شيء ما ما يتيسر من القران امسك مصحف واقرا انت عايز تقعد تقول دلوقتي اذكار الصباح اجتهد النهارده ان شاء الله هتحافظ على الضحى في وقته ومخطط ان النهارده تعمل عمل خير هتصل رحم ولا تبر بوالد او والده او او او سارع بادر لان دي علامه المؤمن الذي ينجو عملك الصالح ان شاء الله لما يدخل عليك في قبرك هيقول ايه فوالله انك كنت سريعا الى طاعه الله بطيئا عن معصيه الله فجزاك الله خيرا فيبقى عندنا اراده فعل الخير عايز ان انا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ونية المرء خير من عمله شوفوا في حاجة اسمها مراتب القصد ايه مراتب القصد بيقول لك اي حاجة انت بتعملها بتعدي على خمس محطات خمس محطات المحطة الاولانية هاجس تيجي نقرأ جزء قرآن ده كده اسمه هاجس بعد كده بدأت تتفكر شوية بقى اسمه خاطر كان الأول فكرة كده خير أو شر خلينا في الخير فجيت في دماغه أقرأ جزء قرآن بس أنا عايز أنام بس أنا عندي شغل بدأ يبقى فيه خاطر بقى بدأ إيه يتكلم شوية بعدين بدأ الخاطر ده اللي هو بدأ يعني يمر شوية في عقله بدأ يبقى حديث نفس دي المرحلة الثالثة اقرا جزء قران دلوقتي ولا اخليها لما اروح انام لي ساعتين ولما ارجع بقى من الشغل ابقى اعملها ده اسمه كده ايه حديث نفس لغايه ما يبتدي ياخد قرار تبقى المرحله الرابعه يبقى الاول هاجس وبعدين خاطر بعدين حديث نفس بعدين المرحله الرابعه هم بالشيء ولقد همت به وهم بها هم بالشيء من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة هم يعني بقى يلا نجيب المصحف كده اسمها هم يعني خد بدأ ياخد قرار فإن عزم عليه عزما أكيدا وتوكل على الله فإذا عزمت ف... فتوكل على الله تبقى عزيمة فعمل دي المرحلة اللي احنا بنمشي فيها فيقول لك محتاج تبقى عندك هم وعزم على فعل الخير لانك لو بقى عندك الهم والعزم على فعل الخير بتبتدي حصالة الحسنات تحط فيها الرصيد من اول الهم عشان كده قالوا نية المرء خير من عمله يعني الواحد يقعد كده يقول يا والله النهارده الواحد لو يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ان شاء الله احاول النهارده اجيب كذا واعمل كذا اهي دي كده الحصاله اشتغلت كده العداد اشتغل من اول ما انت بدات تبقى عندك هم ان انت عايز تعمل ده ان شاء الله لا النهارده عايزين نستغفر كذا وعايزين نتصدق بكذا وعايزين نقرا قران كذا وعايزين نتعلم لنا حاجه وعايزين نعمل الخير الفلاني هو ده نيه المرء خير من عمله تعال اقول لك على فكره بقى كده طالما احنا بنتكلم على فعل الخيرات وعلى صنع صنائع المعروف وعلى إرادة الخير تعالوا نشوف الحديث الجميل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم دلنا فيه على مفاتيح للخيرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج والطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني أحب الناس إلى الله عد معايا عشان كل كلمة منهم يعني تعمل رصيد كبير قوي عند ربنا أحب الناس إلى الله أنفعهم أكتر واحد بينفع الناس أكتر واحد مش أناني أكتر واحد عنده بمصطلحات علماء النفس السوية اللي هو بيقولوا عليه إنسان سوي يقول لك بتوع النف... علم النفس بيقولوا إيه بيقولوا كل ما دايرتك توسع كل ما أنت شخصيتك تبقى أكثر سوية تبقى أنت أحسن يعني انا مهتم بنفسي بس بس انا بس ولا مراتي ولا عيالي ولا ابويا ولا امي ولا الناس دي كلها انا ومن بعد الطوفان ده انت اسوأ واحد دي صفات المنافقين قد اهمتهم انفسهم لا انا وعيلتي يعني انا ومراتي وعيالي واسرتي يقول لك احسن شوية لا انا وعائلتي الاكبر وعمامي وخلاني وعيلتي الاكبر انا و الحي اللي أنا فيه أنا والشركة اللي شغال فيها أنا ودايرة أوسع شوية أنا ومجتمعي أنا وبلدي أنا وأمتي آه كل ما أنت توسع تهتم بهموم الناس وتحاول تخفف عن الناس تبقى أنفع الناس للناس أنت أحب واحد لله أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أحب الناس إلى الله أنفعهم اتنين وأحب الأعمال إلى الله تتصوروا إيه الصلاة الصيام الصدقة الدعوة بر الوالدين صلة الأرحام إيه أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم يا سلام تفرح مسلم والنبي شرح لنا بقى كذا فكرة إزاي تفرح المسلمين قال لك تكشف عنه كربة مهموم ومغموم وعليه ديون ومش عارف يعمل ايه نزلت بيه هم وكرب مرة واحدة ربنا قضى عليه بمرض ولا قضى عليه بأي بلاء من من البلايا ومش عارف يعمل ايه رحت انت كنت ساعي في تفريج كربته تفرج عنه كربة او تقضي عنه دينا تساعد حتى لو معكش تكلم له واحد ممن تعرف ميسور الحال تجمع له بحيث ان هو يسد دينه او تطرد عنه جوعا الغلابة وما فيش اكتر منهم في بلدنا اللي محتاجين حد يعطف عليهم فتطرد عنه جوعا فقال اكتر من فكرة المعنى كيف تدخل السرور على قلب المسلم الصحابة كانوا كده دخل سيدنا عمر مرة لقى النبي صلى الله عليه وسلم حزين قاعد وحوله بعض نسائه صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمر الملهم أرى الموضوع بسرعة فهمه فرح قال إيه فأضمرت في نفسي أن أضحك رسول الله عايز يضحك النبي حاسس ان النبي زعلان وفي حاجة وأرى الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم فقير ونساء وجمين في في مشكلة في البيت ولعله عارف من بيت حفصة بنته الوضع كويس والنبي صلى الله عليه وسلم بيعدي عليه شهرين كاملين لا يوقد في بيته النار وبياكلوا تمر وميه فعادي ان هيحصل مشكله والارى انه المشكله هتبقى مشكله ماديه فراح حب يضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتي فلانه النهارده ما اعرفش ايه اللي حصل لها كانت تسالني النفقه ضربت في دماغها النهارده وبتقول لي عايزه فكدت ان اطأ عنقها هخلص عليها على طول فدخل ايه وسيدنا عمر بقى كده فط- فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انهن يسالنني النفقه هم كمان عم- نسائي كذلك المهم انه دخل عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب منه قوه آه، شخصيته و و و فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ادخال السرور على قلب مسلم تخليه يبتسم تبسمك في وجه اخيك صدقه وزع بس الابتسامات دي خليه يبتسم بابتسامتك لما يشوفك فيلاقيك كده مبتسم جرير بن عبد الله البجلي يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وجرير ده أسلم متأخر يقول لك أسلم في آخرة يعني إيه في أواخر المسلمين كده فالنبي بيألف قلبه لسه جديد فأول ما يشوفه يضحك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل على مسحة ملك مسحة ملك يعني وش وش ملك من جمال سيدنا جرير بن عبد الله فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآه تبسم علمه انه يعمل العمل البسيط قوي ده تبسمك في وجه اخيك صدقه هو ده سرور تدخله على قلب مسلم بالذات ان المسلمين حزانه وبالذات انه البلاءات والنقم والمشاكل و و- فمحتاجين حد يواسيهم ولو بابتسامه ولو بكلمه حلوه قال ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا وفي لفظ في مسجدي أنت عارف في مسجدي دي يعني إيه؟ الصلاة في مسجد النبي بكام يا م- ألف صلاة يعني لو حضرتك تروح تعتكف شهر هتصلي خمس صلوات الصلاة الواحدة بألف يعني أنت بتتكلم دلوقتي في كام صلاة خمس, تي... خمس صلوات في 30 أدي 150 150 ألف صلاة الصلاة دي مش مش حسنة ده شوف بقى الصلاة دي عند ربنا قد إيه شوف ده بس لو انت مش ده بيقول اعتكف ده انت بس لو صليت الخمس صلوات امال بقى لو زودت عن كده قال لان امشي في حاجة اخي المسلم جالك قال لك تشفع لي شفاعة حسنة عند فلان انا عارف ان فلان كده فممكن تيجي معايا المشوار الفلاني انا ما اعرفش في كذا انت ليك خبرة اكتر ممكن تقضي لي هذه الحاجة ممكن تساعدني آه، بسيارتك بس نروح ال- كذا أي عمل من الأعمال تقضي حاجة مسلم أعظم من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شفت قد إيه عالية صنائع المعروف النبي يقول صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء والآفات والهلكات تحفظك من سوء الخاتمة تحفظك من البلايا وشدة النقم وسرعة النقم وفجأة النقم تحفظك من كل ده وهي دي من صناع المعروف قضاء حاجة مسلم ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته خدوا بالكم ربنا قال إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ اقف على دي بقى والكاظمين الغيظ قال لك ليه ما قالش والفاقدين الغيظ واحد متغاظ فيبقى يوصل في مجاهدة نفسه انه ما يبقاش عنده غيظ خالص قال لك ما فيش حاجة كده ما فيش بني ادم كده لازم تبقى فينا شوية الغضب دول امال هو بيعمل ايه بيعمل سيطرة على نفسه فبيكظم غيظه هو عصبي وممكن هيحتد فيعمل زي سيدنا عمر اللي كان شديد في هذا الباب فكان يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ايه دعني حتى اضرب عنقه دعني دي ايه هو كانه يعني م- متشعلق في النبي صلى الله عليه وسلم متشعلق في يقول له ممكن آه، سيبني اضربه سيبني هو النبي ما مسكوش صلى الله عليه وسلم بس هو كانه ايه ماسك في النبي اديني الاذن اديني الاشاره الخضراء وانا هشتغل اهو بيهذب نفسه في كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه أوصني أوصني أوصني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب فقال الصحابي فنظرت فإذا الغضب ملاك كل شر خلاصة الشر سبب أكتر الشر في الغضب الواحد يتضايق يتنرفز يشتم واحد يتضايق أكتر بقى ممكن يسب الدين ويعمل مصايب سودا ويقع في كفريات وشركيات يغضب يطلق مراته يغضب ممكن يقع في آه، مصايب سودا بسبب الغضب فعشان كده ازاي يتعلم الحلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج ابن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله قال ما هما قال الحلم والأناه قال يا رسول الله أشيء أعطانيه الله أم جبلني عليه أشيء اكتسبته أم جبلني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال الحمد لله أن جبلني على شيء يحبه الله ورسوله النبي قال له أنا بحبك أنت فيك خصلتين حلوين قوي هادي وما بتنفعلش بسرعة حليم فإن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله وانت كده هتتعامل بنرفزة وعصبية الجزاء من جنس العمل هتعرف تعمل السيطرة على نفسك هتعرف تعمل الكنترول ده يبقى انت تعامل هكذا من حلم حلم الله عليه قال ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه هو قادر انه يسوي الهوايل ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة هيرضيك عارف ولسوف يعطيك ربك فترضى اه هي دي ملأ الله قلبك رضا يوم القيامة ايه اللي يرضيك ها قال لك ليه بقى لانه اللي كظم غيظه ده هو كان عايز يتشفف واحد ظلمه او واحد عمل فيه اي فصل ولله مسك اعصابه فربنا سبحانه وتعالى لا يظلم عنده احد تيجي انت يوم القيامه بقى ايه اللي يرضيك ايه اللي يرضيك اللي يرضيك تاخد من حسنات فلان طب بلاش تاخد من حسناته ايه اللي يرضيك في الجنه ترضى بايه ملأ الله قلبك رضا عشان انت كنت على صفة ربنا سبحانه وتعالى يعني متأسي بتحاول تبقى رباني فبتبقى ربنا حليم فأنت عبد الحليم سبحانه وتعالى ملأ الله قلبك رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته الاولاني قضى له حاجه ممكن بتليفون ممكن بشفاعه كده ايا ما كان انما التاني ده راح واخد معاه وقال له لا والله طب احنا مع بعض لغايه ما نخلص المأموريه دي ونخلص حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام تمشي على الصراط عدل لا بقى تتخبط ولا تبقى في ناس كده والعياذ بالله ربنا يعافيكم ويعافينا جميعا يا رب على الصراط يمشي خطوة ويقع خطوة ويحبو يمشي على بطنه على الصراط اللي أحد من السيف وأرق من الشعر في بقى واحد ماشي ما شاء الله على طول ويمكن في لمح البصر يكون في الجنة أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وجمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوصية الجميلة قوي دي قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل عارفين المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار مالها دي قالوا له بتصلي وتصوم وبتتصدق وما شاء الله يعني خيرة جدا وبتعمل أعمال ما شاء الله قيام وصيام وشغل عالي قوي لكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال أخبروها أنها في النار يا نهار أبيض بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجة بس بتأذي الجيران ايه المشكلة يعني ما هو كلنا يعني عندنا اخطائنا وكلنا عندنا- عندنا عيوبنا وواحدة تانية قالوا له مقتصدة بتصلي وبتصوم ولما بتتصدق بتتصدق بالاقط اللي هي حتة حتة الجبنة حاجة كده يعني على القد قوي يعني يعني مش م- مش ميسورة يعني وهو لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها قال اخبروها انها في الجنة سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل شوف كده لما تجيب شوية عسل وتحط عليهم خل بوظت الدنيا خالص هو كده جايب عسل جايب صلاة وصيام وأعمال كبيرة ويمكن حجيت ويمكن اعتمرت ويمكن ويمكن ويمكن لكن لسانك مش مظبوط لكن تصرفاتك مش تمام لكن بتتصرف في غضبك تصرفات ما تنفعش خالص فعشان كده بيظهر منك بعض صفات سيء الخلق هذا يفسد عملك نسأل الله العفو والعافية والعكس بقى البر حسن الخلق أثقل شيء في الميزان حسن الخلق ربنا يحسن خلقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم